أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أختام لا شك أنه يأتي على العبد كثيراً هذه اللحظات التي إذا تدبر فيها في حال نفسه تبين له من أين يقطع عنه الطريق بينه وبين الله مش كتير بيقطع بينك وبين ربنا خواطر سيئة للأسف بتضيع إيمانك وبتستهلك أوقاتك وبتقلب تفكيرك وبتبعدك عن ربك مش كتير بتلاقي نفسك بتأمرك بمعاصي وبذنوب وفي حاجات ما بتبقيش عارفة تعملي معاها ايه وفي الاخر بتقعي في الفخ مش ساعات بتحتاري في نفسك يعني الواحدة تمشي حبتين وبرضه للأسف تقع تاني تقولي اعمل ايه في نفسي ايه المطلوب مني كل الابتلاءات دي انا مش قادرة عليها انا عارفة ان في مشكلة بس هي ايه واتعامل معاها ازاي يمكن كتير بيعترف بطريقة ماشي وبعدين لما نقول ربنا سبحانه وتعالى قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير المشكلة جواكي المشكلة في نفسك أنا عارف إن في اللي هتقول ماشي أنا نفسي أمارة بالسوء وبعدين أتصرف إزاي يعني وناس هتقول أنا معترفة إن فيا أخطاء بس في ظروف برضو لازم توضع في الاعتبار ولا لازم الواحدة يعني تعترف وتقر والسلام أنا عارفة إن عندي مشاكل بس المشاكل دي بتنشأ عن أوضاع بتحط فيها ومن هنا كل مرة بقع في الغلط وناس هتبقى محبطة وهتقول أنا يئست من نفسي مفيش فايدة فيا حاولت كتير مع نفسي فكلامك مش هيقدم ولا هيأخر تعالي النهاردة نجدد إيماننا بترويض أنفسنا نتعلم إزاي نسوس هذه النفس البداية إنك مش عارفة نفسك ومش عارفة إزاي تحسبيها ومش عارفة إزاي تروضيها التلات حاجات دول هم روشتة تجديد الإيمان من خلال معالجة خطر النفس عشان كده اسمحي لي أوضح لك الموضوع ونتفق مع بعض على خطوات عملية للي عايزة بجد تبقى نفسها نفس مطمئنة أول حاجة لازم تعرفي نفسك قالوا من عرف نفسه عرف ربه هتبقي طول عمرك مش فاهمة اللي بيحصل لك ده بيحصل لك ليه ومش فاهمة عن ربنا حكمته في انه ابتلاكي بالابتلاء ده ليه او انك مش قادرة تكملي الطريق ولا عارفة تستقيمي ليه مش عارفة تاخدي القرار كل ما توعظي كل ما تنبهي ويتقلك لازم تاخدي الخطوة لازم تعرفي انه الوقت بيجري والعمر قصير وانت لازم تلحقي نفسك قبل فوات الأوان لكن الكلام ده كله ما يهزكيش ولو هزك يهزك في وقت كده قصير ممكن توعظي بموعظة تتأثري فيها ترجعي البيت وكأن شيئا لم يكن ممكن تتأثري يوم اتنين تلاتة لكن ترجعي تاني لعاداتك ومألوفاتك المشكلة فين؟ المشكلة جواكي المشكلة في خطر نفسك انك مش فاهمة خطر النفس العظيم شوفي النفس مكرها كبير وشرها مستطير اول حاجة الاصل ان انت تبقي عارفة كويس قوي ان كل واحد مننا جواه شرور شرور النفس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بها في خطبة الحاجة فيقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من شر النفس عموما ومن شر ما يتولد منها من الأعمال عشان كده قال شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا تاني حاجة النفس منبع كل شر ومأوى كل سوء وحطيها قاعدة النفس لا تألف الخير أبدا عشان كده بتلاقي نفسك بعد ما كنت استقمتي مثلا في موسم من مواسم الطاعة كنت في رمضان كويسة والله كنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ماسكة مصحف وبصلي قيام وصيام في النهار وأذكار وأعمال بر بس للأسف الشديد الوضع اتغير عارفة ليه؟ لأن النفس لا تألف الخير النفس ما بتتعودش على الخير النفس تأز وتأمر بالسوء ولولا فضل الله علينا ما كان فيها خير أبدا وهذا ما قاله ربنا تبارك وتعالى قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم يبقى لازم يبقى عندك يقين بأن النفس دي مأوى كل سوء ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم اغفر لي ظلمي وكفري تتصوري سيدنا عمر بيدعي ربنا بيقول يا رب اغفر لي ظلمي وكفري فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا الظلم ماشي قول على نفسك ان انت ظالم لنفسك بس تقول كفر فما بال الكفر قال ألم تسمع إن الإنسان لظلوم كفار أهو لفظ الإنسان ده تتبعيه في القرآن هي دي صفات النفس إن الإنسان لفي خس هو كده النفس دي ما قالها إلى خسران إلا إن ربنا يزكيها يتوصف بأن الإنسان ده يئوس هي النفس كده محبطة دايما بتيأس الواحد دايما كنود يعرف وينعم عليه وبعد كده ينكر هي كده النفس منبع كل شر ومأوى كل سوء ثالث حاجة النفس من جند القلب وهي من أشد جنده خلافا عليه وشقاقا له يعني احنا لما جينا بدأنا رشدة تجديد الإيمان ابتدينا بالقلب وقلنا نتكلم عن أخطر أمراض القلوب وتكلمنا عن مرض التسخط ومرض الكبر في علاقة بقى ما بين القلب وما بين النفس ابن القيم بيقول في إغاثة اللفان إن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس يبقى احنا لو روضنا النفس دي لو هذبناها لو عرفنا نتعامل معاها صح هيبقى ده سبب من الأسباب إن الواحد يعالج من الأمراض اللي جوه قلبه سواء بقى كبر عجب رياء تسخط يبقى في علاقة ما بين النفس وما بين القلب سائر أمراض القلب يقول إنما تنشأ من جانب النفس فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها كل المشاكل وكل الأفات وكل رواسب الجاهليات وأثار الذنوب والمعاصي دي تتكون في القلب وبعدين النفس تروح واخداها وتستخدمها في الحث على المعاصي مرة أخرى واحد مش عارف مثلا يقي نفسه شر إطلاق البصر أخت مش عارفة تعالج نفسها من الموضوع ده مثلا بدأت تبص للحرام أو بدأت تسمع حرام أو بدأت مثلا تبقى ليها علاقة مش على وفق الشرع المسائل دي يبقى في ذنوب الذنب ده يبتدي يبقى نكتة سوداء في القلب النفس تستغل الموضوع ده قوي هي جند من جنود القلب تاخد ده وتبتدي تؤز على المعنى من تاني وليه يعني ما تبصيش وفيها ايه يعني ان انت تبقي كذا هو انت هتقعدي كده طب ما انت هتتجوزي ازاي طب ما انت مش عارف ايه تبتدي النفس تأمر بالسوء واحدة واخدة على انها لازم تسمع اغاني ولازم تعمل كذا وتسوي كذا فيها ايه يعني هو كل الامور لازم تبقى كبت وتبقى مش عارف ايه النفس تشتغل في الامر بالسوء بالطريقه دي فيها ايه يعني لما ارفع عن نفسي شويه واتفرج على فيلم ولا اعمل كذا ولا اسوي كذا ادي المشكله النفس ازاي تستغل اثار الذنوب اللي بقت مترسبه في القلب رابع حاجه النفس هي قاطع الطريق بين قلبك وبين ربك شوف ابن القيم بيقول ايه ان العمل ده ما بيطلعش كده مرة واحدة لربنا أنا دلوقتي صليت الصلاة دي المفروض تسيب أثر في القلب القلب ده لو ثابت أثر من خشوع من خضوع من سكينة من المعاني الإيمانية دي هي تبقى الجسر اللي يطلع من خلاله العمل إلى الله عز وجل يقول كده بين العمل وبين القلب مسافة وبين القلب وبين الرب مسافة واخد بالك الشكل الثلاثي ده كأنه كده عندك سهم متوجه إلى قلبك ومن القلب إلى الله تبارك وتعالى يبقى كأنه شكل المثلث ده اللي رأسه القلب السكة بقى الضلع اللي ما بين القلب وما بين الرب هنا واقف عليه قاطع طريق قاطع الطريق ده اسمه ايه؟ اسمه النفس يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار بإسناد حسن إن بين أيديكم عقبة كؤودة لا ينجو منها إلا كل مخف النفس زي ما ابن القيم بيقول جبل وعر لازم تتسلقيه ما تقدريش تتجاوزي المرحلة دي ما عندكيش سكة تانية لازم تطلعي الجبل ولازم تتجاوزيه علشان هو قاطع الطريق بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب فهمتوا المعادلة دي النفس أعظم وأخطر قاطع طريق بين قلبك وبين ربك عشان كده لما تيجي تقولي والله أنا يعني مظبطة حالي بفضل الله عز وجل وأوراضي تمام وأحوالي الحمد لله أحسن كتير من قبل كده بس مش حاسة بس مش ضايقة بس ما فيش أثر هو هنا أحد الأسباب النفس واقفة وعاملة قاطع الطريق ده يعني إيه؟ يعني أنت برضو نفسك بتسيبلها البراح سيبلها الأمر فبالتالي ساعات كتير قوي مثلا نفسك تهفو إلى شيء فتقدمي هوى نفسك على طاعة ربك انت عايزة تنامي يبقى خلاص طب والقيام انت صحيتي النهاردة طب نصوم طب انا النهاردة تعبانة وهخرج وعندي حاجات لا لا خلاص اكل بقى نفس الكلام انا دلوقتي اصلي كنت عايز اكلم فلانة ومش عارف ايه طب ده وقت اذكار يوه ما اصلي بقى طب ما انا عايز اعمل بقى الموضوع الفلاني ده دلوقتي لا لا, لا خلاص خلي الاذكار بعدين بعدين هو ده هي دي النفس اللي بتقطع هنا بينك وبين ربك سبحانه وتعالى عشان كده لازم تتعلمي الدرس ده من البداية أن الذي يظفر على نفسه اللي يقدر يملك نفسه اللي بيقول لنفسه لا اللي بينهى نفسه عن هواها ومبتغاها هو ده اللي النفس بتبقى في طوعه ويعرف يحركها اللي هم العلماء بيشبهوها بمثال كده انه زي ترويض الحيوانات بالظبط الجماعة الحيوانات اللي بيبقوا في السيرك دول هي النفس زيها بالظبط كده انت لو بدأت تقفلي عليها اولا لانه ما ينفعش في بداية الترويض ان انت تتعاملي معاها مباشرة ما ينفعش كده فالاول لازم تقفلي عليها تحبسيها وتبتدي بعد كده تعامليها بالعصا والجزرة اعمل كذا يسوي كذا خد الجزرة لو عملت الحركات دي هو نفس الفكرة دي بالظبط مع النفس خلاص احنا عايزين بقى نجتهد مثلا خلال الاسبوع ده ان احنا ان شاء الله نضبط موضوع قيام الليل طب ولو ما حصلش لو ما حصلش يبقى هتحرمي من الشيء المحبب إليكي اللي هو مثلا انت كل اسبوع بتخرجي مثلا واحدة مع اهلها واحدة مع زوجها ممنوع والله ما انا خارجة تبقى قرار نفس الحكاية انا مثلا بحب بعض الحاجات كده بتهفو الى نفسي احب مثلا اجيب اكلة معينة من مكان معين او انزل اتسوق واجيب شيء والله ما انا عاملة هو ده يبقى لازم اظبط ده بالعقوبة بالعصا وبالجزرة طب افرض بقى النفس ماشية كويس وممكن بقى ابتدي يعني اوسع عليها شيئا ما شيئا ما مش اوسع عليها خالص ما ينفعش افتح لها السجن ما ينفعش افتح القفص لانها لو خرجت هتستأسد عليا حتى ولو قعدت اروض فيها من هنا للصباح لازم نبقى فاهمين المعنى ده جيدا يبقى رابع حاجة النفس أكبر قاطع بين القلب وبين الوصول إلى الرب تبارك وتعالى لذلك شعار أهل الجنة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى خامس حاجة لازم تفهميها في موضوع النفس النفس لها ثلاثة دواعي متجاذبة ثلاث حاجات هي بترغب فيها وبتدعوها ابن القيم بيقول الكلام ده في المدارك بيقول ايه في داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان ففي حاجة كده جوه النفس بتقول لها انت لازم تتكبري ارفعي راسك زي ما كنا بنتكلم في لا تتكبري اتعاملي بقوة هم حاسبين نفسهم مين انت مش عارفة نفسك انت مش مقدرة امكانياتك انت مش عارفة انت مين انت كذا انت كذا مين دي اللي جاية النهاردة تتنطط عليك وتقولك مش عارفة ايه الكلام ده داع داخل النفس يدعوها الى الاتصاف باخلاق الشيطان كبر حسد علو بغي شر اذى فساد غش صفات الشياطين وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وهي داع الشهوة النفس بقى هواها فين؟ الشهوات بشكل عام سواء بقى شهوات الرجال المال الأولاد العلو في الأرض تلبسي أحسن لبس وتركبي أحسن عربية وتسكني في أحسن بيت شهوات وهذا داع يدعوها إلى أخلاق الحيوان والداع الثالث داع يدعوها إلى أخلاق الملك من الإحسان النصح البر العلم الطاعة عشان كده شوفي اتنين على واحد يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان وإلى أخلاق الحيوان فيها حاجتين توديك إلى المهالك وشيء واحد بس هو اللي ممكن ده تستثمريه وتبقى من خلاله النفس نفس مطمئنة فلازم تبقي فاهمة المعنى ده كويس قوي إن في النفس التلت دواعي دول داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان وداع يدعوها إلى أخلاق الملك زي ما انت عارفة إن النفس القرآن لما تكلم عنها قسمها إلى ثلاثة أقسام بثلاثة أوصاف نفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية نفس اللوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الأصل فيها إيه؟ إنها بتبقى لوامة ولا مطمئنة ولا أمارة بالسوء الأصل إنها أمارة بالسوء الأصل فيها كده إنما العبد لما يبدأ في زجرها ومجاهدتها ويبتدي يقول لنفسه لا ويبتدي يروضها تبتدي تنتقل إلى مرحلة النفس اللوامة اللي تلوم صاحبها على الخير وعلى الشر حتى إنها يوم القيامة يمكن أن تلوم هذا الإنسان إن كان محسنا لماذا لم تزدد إحسانا وإن كان مسيئا لماذا عملت السوء النفس الثالثة اللي هي النفس المطمئنة وده يصل إليها العبد بأشياء كثيرة وأهمها لما الإيمان يبقى مترسخ في الوجدان لما يبقى الإيمان حقيقي في قلبك ساعتها النفس تبقى نفس ساكنة ومطمئنة لأنها نفس جاهدها صاحبها في الله حق الجهاد احنا كده خدنا يعني بشكل مبسط خمس حاجات هي الصفات الأساسية للنفس وذكرنا ان أقسامها ثلاث أقسام طيب احنا قلنا الموضوع هيمشي على ثلاث حاجات أول حاجة تعرفي نفسك وهنا بعد ما قلت لك الكلام ده عايزك تقعدي بينك وبين نفسك وتسألي نفسك جواكي ايه اقعدي كده وفكري دايما نفسك بتلح عليك بايه بتدعوك بانهي داعي من الدواعي داعي الشهوات ولا داعي الصفات الإبليسية ولا نفسك بتأمرك بالطاعة عشان تعرفي انت ايه ومشكلتك فين فتحطي ايدك على مشكلتك من البداية اللي يعرف نفسه ويعرف ان هو ضعيف يبقى لا يتكبر اللي يعرف نفسه ويعرف ان هو في الاول وفي الاخر عبد من عباد الله في الارض يبقى ازاي يرفع رأسه ويتعالى اللي هتعرف نفسها بالمعاني دي هتعرف ربها في المقابل بمعاني الكمال إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة وذنب هو ده أنا ده أنا نفسي دي نفسي بتدعوني للمعاصي نفسي بتدعوني للمخالفة نفسي بتدعوني إن أنا أبعد عن ربنا سبحانه وتعالى والله يدعوني إلى دار السلام والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يخفف عنكم الله يريد ألا يكون أحد منا في حرج ربنا يريد لنا الخير والنفس تريد لنا الشر يبقى أي الفريقين أحق إن أنت تبقى في حزب الرحمن ولا في حزب الشيطان والنفس الأمارة بالسوء ده المعنى الأساسي اللي لازم تفكري فيه لأنه خطوة من خطوات العلاج المرحلة الثانية اللي هي مرحلة المحاسبة اعرفي من البداية انه لا نجاة للإنسان من أي مشكلة فيه من أي آفة جواه إلا بالمحاسبة لو ما وقفتيش مع نفسك وقفة وبدأت تقولي أنا لغاية دلوقتي ما بلبس حجاب شرعي ليه أنا لغاية دلوقتي مفرطة في القرآن ليه أنا لغاية دلوقتي مش حافظالي جزء قرآن ليه أنا ليه لغاية دلوقتي ما ختمتش القرآن انا ايه لغايه دلوقتي بسمع بسمع بسمع ومفيش تنفيذ ومفيش تطبيق انا امتى بقى هفوق لنفسي لغايه امتى هسيب نفسي كده لما الفتن تزداد عليا دلوقتي واحده لسه مش متزوجه تتزوج المسؤوليات تبقى عليها اكتر بعد كده تنجب المسؤوليات تزيد بعد كده تبتدي تتولى تربيه الاولاد الامور زادت عليها وتقول ياه ده أنا ضيعت أوقات ده أنا كان عندي وقت سبحان الله ما كنتش بعرف أعمل فيه إيه وللأسف الشديد ضيعت عمري للأسف في حاجات مش وراها أي منفعة ولا مصلحة تنفعني يوم القيامة فالواحد لازم يتدبر ويتفكر لغاية إمتى لازم يحصل قدامك أشياء كبيرة تهزك لازم تشوفي الأخت اللي عندها 25 سنة وتوفيت علشان تحسي لازم نذكرك كل شوية بالمعاني دي بسوء الخاتمة اللي بتشوفيه على ناس كتير وبموت الفجأة وبالمخاوف اللي احنا عايشين فيها والفتن الشديدة اللي بتعصف بالناس ما شفتيش ناس كتير كانت بتحضر معاكي دروس وكانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تقولي عليها أخت من أفضل الأخوات وبعد كده انتكست وبقى حالها حال وضاعت انت لسه مش خايفة ليه انت لسه مش عامله حساب للكلام ده ليه انت لازم تقفي مع نفسك واقفه وتقولي لغايه امتى وحتى متى وانا رايحه لغايه فين فاين تذهبون المحاسبه دي هي اللي تخليك تبتدي تقولي لا والله العظيم أنا لازم أخد قرار مختلف أنا مش هسيب نفسي كده أنا مش هسيب نفسي للظروف مش هسيب نفسي لكلام الناس أنا مش هسيب نفسي والشماعات اللي أنا حطاها جنبي فكل ما أسمع كلمة خير أو كل ما حد يدلني على طريق ربنا أبتدي أقول بس طب أنا هعمل إيه في البيت أنا هعمل إيه مع أهلي مع والدي ووالدتي أنا هعمل إيه مع أخواتي أنا هعمل إيه مع أصحابي أنا هعمل إيه مع زوجي طول الوقت أنت حاطة مشاكل قدامك وحاطة شماعات وما بتتحركيش طب ودول هينفعوني في إيه ودول هيقفوا يشيلوا سيئاتي يوم القيامة ده أول حد هيتبرأ مني أهلي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه حتى أولادي اللي فلذت أكبادي هيتبرأوا مني أنا لغاية إمتى فهمها غلط أنا لغاية إمتى سايبة نفسي كده لعيشة بلا طعم ولا معنى ولا لون ولا أي شيء لأنها للأسف ليست هي الحياة التي يطلبها منا ربنا تبارك وتعالى للأسف أنا شردة ومشغولة بهمي كل واحدة مبتلاه بابتلاء دي معطل عنها رزق معين أو يعني حرمت من بعض الأشياء متنكدة وشايلة الهم وشايلة كل حاجة فوق دماغها علشان خاطر إن الرزق ده ما أتهاش دي مش موفقة في زواج دي مش موفقة في دراسة دي مش موفقة في حياتها الزوجية والحياة كلها اتقوقعت في المعاني دي وفين ربنا يا أخوات فين ربنا من حياتك لا نجاة عمرك ما هتنجو من آفاتك دي ومن عيوبك دي إلا لو وقفتي مع نفسك وقفة وقفة مع النفس حقيقية تحاسبيها قال الله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه هو أنت جاية دلوقتي تقولي ليه بيحصل لي كده هو أنت مش فاكرة أنت عملت إيه بالله عليكي دلوقتي وانت بتسمعيني ما خطرش على بالك ذنب وحش قوي انت عملتيه ومش عارفة هتقابلي بيه وجه رب كريم ازاي بالله عليكي انت نسيتي ولا ايه لا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة احصاه الله ونسوه اوعي تكوني ناسية اوعي تكوني من الذين نسوا الله فانساهم انفسهم افهمي انك لازم تحاسب نفسك محاسبة دقيقة علشان تنجو من هذه الفتن العاصفة اتنين المحاسبة بتنطلق من الإيمان بأسماء الله وصفاته ربنا سمى نفسه الحسيب وسمى نفسه الرقيب إن الله كان عليكم رقيبا مراقبك اتصوري كده لو واحدة بنت مثلا مش ملتزمة بتكلم شاب من وراء أهلها وفي نصاص الليالي وبعدين اكتشفت ان أخوها مثلا بيشك فيها وإنه بيخرج وراها ومراقبها تصرفاتها تبقى عاملة ازاي طول الوقت تتلفت يا نهار ابيض ايه ده هو مشي ورايا هو ممكن يكون سمع مكالمه من المكالمات اللي انا كنت بكلم بيها صاحبي حاسه انها ممكن في اي لحظه تتفاجئ بفضيحه ان اخوها يفضحها مثلا طب بالله عليكي ربنا الرقيب مراقبك عارفة يعني مراقبك مراقبك مطلع عليكي وعالم بأسرارك كلها وذنوبك اللي عملتيها كلها مراقبك حاسة بالإحساس ده حاسة ان كل تصرفاتك لو آمنت باسم الله الرقيب هتبقى عاملة ازاي هتبقي متلبشة هتبقي خايفة هتبقي طول الوقت يا نهار ابيض يعني الذنب ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى لو اطلع عليا وانا بعمل الذنب ده يقول لي اذهبي فلا غفرت لك يا نهار ابيض هو انا ممكن ربنا يكون اطلع عليا في لحظه من اللحظات اللي انا كنت بعمل فيها ذنوب السرائر دي ولا ذنوب الخلوات دي ولا الحاجات اللي محدش يعرفها الا ربنا هو ممكن ربنا يكون اطلع عليا ساعتها وانا بعمل الذنب ده مقتني وغضب عليا وسخط عليا يعني هو ممكن يكون غضبان عليا دلوقتي وساخط عليا دلوقتي لو امنت بالله الرقيب هتحاسبي نفسك قوي وسمى نفسه الحسيب وكفى بالله حسيبا كل حاجة هتتحاسبي عليها ايه رأيك اتصوري المشهد ده وانت مثلا نودي عليكي وانت في المحشر تعالي يا فلانة يا بنت فلان تعالي دلوقتي عشان تقابلي ربنا فرحتي ورجلك بتخبط في بعضيها والملايكة بتشدك عشان لحظة الحساب دي وجيتي مسكت كتابك وبدأت تطلع على ذنوبك وفي اللحظة دي يقول لك يا أمتي انت عملتي كذا يوم كذا يقول لك تعالي نتحاسب ادي نفسك انت كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ادي نفسك كم من عشرة قول اهو ادي رصيد سيئاتك وادي رصيد حسناتك احكم انت تدي نفسك كام شوفي الذنب ده كنت بتعمليه وغفلة وكأنه ملكيش رب وكأن ربنا ما كانش مطلع وكأن ربنا مش هو البصير العليم سبحانه بالله لو قالك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هتعملي ايه شوفي المشهد اللي كتير بنذكر بيه لانه صعب ومر ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا شوفي وحسي وانت ماسكه الكتاب وتقولي يا حسرتي يا ويلي ان لم يغفر لي ربي ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة حتى الصغائر حتى الكلمة الفارغة حتى الحاجات اللي ما كنتش أعطي لها بالا حتى النظرة حتى الهمسة حتى ده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة والموبقات دي والذنوب التقيلة دي هروح من ربنا فين وربنا مطلع عليا ويراني ويحاسبني عليها يا حيائي ويا خجلي حين أحاسب بين يدي ربي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وذنوبك ومخالفاتك وأفاتك اتجسدت قدامك شايفاها مرئية قدامك بالصوت والصورة وانت بتعملي الذنب ده ويقول لك بقى عملت الذنب ده في حقي بقى نسيتيني قوي كده بقيتي كنت غافلة عني قوي كده كنت ما بتفكريش فيا كده تعملي الذنب ده ليه تقولي يا رب نفسي الأمارة الشيطان وسوس لي يقول لك وانت ليه ما كنتيش بتجهدي نفسك وانت ليه ما كنتيش بتسعي في مرضات ربك يا أختاه من آمن بأن الله الرقيب الحسيب حاسب نفسه حسابا دقيقا الأمر الثالث في المحاسبة أنها تنطلق من الإيمان باليوم الآخر لو إنك حاسة بالمعاني دي وبلحظة الحساب دي وخايفة تحاسبي بين يدي ربك هذا الحساب الشديد ومن نوقش الحساب عذب واللي هتتكلم وترد وتعترض على أي شيء لأن الكتاب أمين الكتاب أحصى عليك عملك بالظبط كل ثانية في حياتك مكتوبة لو حس بالمعنى ده هتجتهدي دلوقتي انك تحاسبي نفسك لانه من حاسب نفسه في الدنيا خف عنه الحساب يوم القيامة اتصوري كده لما ربنا يقول يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال مثقال ذرة شرا يره ذرة ذرة تعمليها من خير تحاسبي عليها وذرة من شر تحاسبي عليها فلو حس بالمعنى ده المحاسبة تنطلق من الإيمان بأسماء الله وصفاته ومن الإيمان باليوم الآخر وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسب الخلائق جميعا رابع حاجة المحاسبة بتنطلق من إيمان الإنسان بالهدف وبالغرض اللي اتخلق من أجله فلو أنت بدأت تبص في أعمالك وتقولي الأعمال دي أعمال واحدة عارفة أن ربنا خلقها عشان تعبده وتقيم التوحيد في الأرض وتعمر الأرض بلا إله إلا الله ده أنا مش في دماغي خالص ده أهم حاجة في دماغي وأنا تلميذة ولا طالبة إن أنا أنجح في دراستي ولما أنتهي من الدراسة عايزة أستقر زي أي امرأة وأتزوج وشغلي كله في البيت والزوج والأولاد ومشاغل الحياة وهنلبس إيه وهنقول إيه والحقي فلانة عملت إيه وفلانة بتتجوز وفلانة بتطلق مش هو ده دي أعمال واحدة بالله عليكِ تعرف أن الله عز وجل لم يخلقها سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الآخرة أنت فين منها لو عاملة لليوم ده حسابه هتفكري بطريقة مختلفة لو عارفة أن ربنا لا يخفى عليه عملك هتشتغلي بأن تصلحي من نفسك هتشتغلي بطريقة تانية هتشوفي عيوبك ومش هتروغي في اعترافك بيها هتستعيني بالله انه يخلصك من العيب ده هتقارني بين عيوبك وتقصيرك وبين نعم ربنا عليكي هتستحي منه هتخجلي منه هتحطي راسك في الارض هتبكي بين ايديه وتخشعي وتخضعي وتذلي وتفتقري إنما اللي سايبة نفسها بلا محاسبة ولا وقفة مقالها الغفلة الغفلة هتتسلط عليها هتنسي ذنوبك هتنسي عيوبك هتنسي ربك فربنا هيعاقبك بإنك هتنسي نفسك وتخسري الدنيا والآخرة خامس حاجة في موضوع المحاسبة محاسبة النفس من الأمور اللي بيوصى بها في علاج أمراض القلب زي ما اتفقنا ان في علاقة ما بين النفس وما بين القلب العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني اللي بتحاسب نفسها هي دي اللي على طريق النجاة هي دي اللي إن شاء الله يستبشر بها إن شاء الله هتبقى قادرة إنها تتخلص من العيب ده ومن العيب ده لإنها مش سايبة نفسها كده شوفوا المعنى ده واكتبيه لأنه السلف بيأكدوا عليه قوي قالوا إيه النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك لو أنت داخلة في شركة مع حد والراجل ده أو الأخت دي خائنة وبتخونك في ظهرك وبتنصب عليكي لو لم تدققي معها في الحسابات النهاردة حصل ايه عايزين نجرد اول باول عايزين نشوف النهاردة دخلنا كام وطلعنا ايه لو لم تصنعي ذلك ذهب بمالك هي نفس الفكرة لو لم تحاسبي نفسك ذهبت النفس بإيمانك عشان كده لازم تفهمي المعنى ده وتعرفيه كويس قوي وتفهمي العلاقة دي ما بين محاسبة النفس وما بين علاج أمراض القلب اللي بتبقى مستأصلة أو اللي بتبقى معضلة وما بتبقيش عارفة تتعاملي معاها ازاي المفتاح انك تحاسبي نفسك فلما تحاسبي نفسك تبقى المحاسبة ده سبيلك للنجاة من هذه الآفات عايزين بقى نشوف الطريقة العملية للمحاسبة ازاي نحاسب نفسينا العلماء قالوا المحاسبة على نوعين محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل النفس لها إرادة ولها عزيمة ولها همة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصدق الأسماء حارس وهمام لأن النفس هذه وصفها تهم بفعل الأشياء وتعزم وتريد أشياء كثيرة وقال الحسن رحم الله عبدا وقف عند همه يحاسب فإن كان لله أهي دي المحاسبة قبل العمل اللي هي دايما بقولها لك في درس الإخلاص وانت جاية الدرس جاية ليه عشان أسمع كلمة ربما أنجو بها خير عشان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة خير أهو برضو الواحدة تشوف بعض الأخوات وبقالنا فترة ما شفتش فلانة ولا علانة مش خير لأنه المسألة لازم تبقى خالصة علشان ممكن تكوني أنت جاية أهو مش هيخسر خير الواحد يسمع له كلمتين برضو على الماشي كده يفوق نفسه حبتين كتير قوي اسمع قبل الدرس يا شيخ عايزين درس عايزين درس عايزين نفوق حبتين طب ماشي نفوق حبتين وننام تاني ونفوق حبتين ونغفل تاني ما هو هنعمل ايه بقى ما هو الموضوع كده يعني هي الدروس ما هي الا شوية كده فيتامينات وساعات تبقى مسكنات عشان بس الواحدة ما تحسش بقى انها بعيدة قوي كده عن ربنا ولا حاجة وخلاص لكن تخرجي من الدرس تتأثري حبتين وبعد كده ترجعي تاني ولا انت حلفتي على نفسك انك النهاردة هتقيمي الليلة ولا حلفتي على نفسك الاسبوع ده انك ان شاء الله تحفظي فيه كذا من القرآن ولا انت خدت القرار ان انت هتحسني من اخلاقك ولا سلوكياتك ان انت خدت القرار انك لازم تتوبي لربنا من الذنب الفلاني اللي انا وانا بكلمك النهاردة افتكرتيه لو ما كنتيش هتاخدي الموضوع بالشكل ده يبقى هيظل الامر في دائرة المسكنات والفيتامينات عشان كده العبد اللي فاهم الأمل الله تبارك وتعالى تعمل ايه قبل العمل أنا جاية ليه جاية عشان أرضيك يا رب جاية عشان ترضيه بجد آه لا لا لا أنت منافقة لا أنا جاية عشان أرضيه وبس أنا ماليش دلوقتي هم ولا ليا رغبة ولا ليا إرادة إلا في شيء واحد هو يرضى عني وبس لو كده يبقى أنا قبل العمل بحاسب نفسي والطريقة اللي أنا اتكلمت بيها دي هي طريقة المحاسبة طب لا لا لا أنت منافقة لا لا لا لا أنت بتكذبي على نفسك لا لا لا لا أنت بتضحكي على نفسك صدقيني أنت مش كده خالص تبتدي تعزمي على نفسك لا أنا هستحضر نية طيبة وإن شاء الله قبل أي عمل 30 ثانية ويمكن أقل كمان 10 ثواني أنا جاية ليه؟ عشان أرضيه أنا بصلي دلوقتي ليه؟ عشان يرضى علشان اللي هتصلي هذه الصلاة تبقى صلة بينها وبين الرحمن أنا بتصدق بالصدقة دي ليه؟ أصل الصدقة دي برهان أنا بصوم اليوم ده ليه؟ علشان يبعد عني النار مسافة سبعين سنة أنا دلوقتي عايز أعمل عمل البر ده ليه؟ عشان صنائع المعروف تقي مصارع السوء أنا بعمل ده كله ليه؟ أنا مش حافظة الكلام ده عشان هو يرضى إذا المحاسبة الأولانية دي بتخلي الواحد مخلص لله تبارك وتعالى قالوا اسألي نفسك أربع أسئلة قبل العمل العمل اللي انت هتعمليه ده في مقدورك يعني تقدري تعمليه وتاني العمل ده فعله خير من تركه لو عملته يبقى أحسن من ان أنا أسيبه السؤال الثالث انت بتعمليه ليه أنا بعمل ده لله طيب مين هيعينك عليه أنا بستعين بالله يبقى أربع حاجات أنا أقدر على ده أنا لا حول لي ولا قوة الإجابة النموذجية بقى أنا أقدر أعمل كذا أنا أقدر لا ما تقوليش أنا أقدر قولي أنا بحول الله وقوته أستطيع أنا ربنا سبحانه وتعالى من علي بنعم كتيرة بإذن الله وبحول الله وقوته نقدر النهاردة إن شاء الله نصلي نص ساعة زيادة قيام أهو ده هل فعله خير من تركه هو أنا لو عملت ده مش أفضل هو أنا النهاردة لو مسكت مصحف وقرأت كذا مش أفضل من أن أنا مثلا أكلم فلانة في التليفون أو أواسي علانة أو أعمل كذا أنهي أحسن لازم أبقى عارفة الفاضل والمفضول طب هو أنا خلصت أورادي هو أنا اتعلمت العلم الفرض اللي عليا هو أنا النهاردة تعبدت ربنا بعبودية جديدة هو أنا النهاردة قلبي راضي عن ربنا هو أنا قلبي النهاردة حس بمعنى جديد يبقى أقعد أسأل نفسي أنهي عمل اللي يكون فعله أفضل وبعد كده السؤال اللي احنا قلنا عليه اللي هو سؤال الإخلاص أنا بعمله ليه عشان أرضيه والسؤال الرابع طيب العون احنا لسه قايلين دلوقتي أنا هبقى محتاجة إن حد يديني الدفعة مين اللي هيمدني بده الاستعانة تكون بالله إياك نعبد وإياك نستعين طيب ده المحاسبة اللي قبل العمل في بقى محاسبة بعد العمل ودي ثلاث أنواع أول حاجة بتحاسبي نفسك على طاعة قصرت فيها من حق الله يعني زي إيه أنا لسه مصلية العشاء العشاء دي صليتها بخشوع ولا لا أنا صمت النهاردة الصيام كان يا ترى مؤثر في قلبي وأورثني شيء من معنى التقوى ولا كان للأسف الشديد في آفات ومعاصي واتكلمت كلام ملوش لازمة ولغيت وعملت وسويت أنا دلوقتي وأنا بذكر سرحانة طول الوقت قاعد أقول أستغفر الله أستغفر الله ويمكن بعمل ذنوب بعينيا ولا في دماغي أصلا خواطر سيئة وقاعد أستغفر الله أستغفر الله كلام على اللسان وخلاص أو تايهة تماما وغفلة فأحاسب نفسي على التقصير في الطاعة يبقى خدي بالك واكتبي معايا الست حاجات دول يعني كده كحاشية كده أو يعني فايدة على الجنب ربنا حقه في الطاعة ست حاجات واحد انك تخلصي العمل ده ليه اتنين انك تتبعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فزي ما النبي عمل تعملي ثلاثة انك تحسني هذا العمل وتتقنيه لانك بتقدمي عمل لربنا اربعة انك تشهدي منة ربنا عليكي ان التوفيق كان منه وإلا ما كنتش تقدري تعملي اي حاجة خمسة انك تشوفي وجه التقصير اللي عملتيه في عملك فعشان تحس بمعنى العبودية معنى الذل التام لله إن لما تشوفي المنة تحبيه ولما تشوفي تقصيرك تذلي ليه فالذل والحب يعمله معنى العبودية اللي هو كمال الحب مع تمام الذل لله تبارك وتعالى الأمر السادس النصيحة لله في هذا العمل وبرضه النصيحة للمسلمين بأنك تدعي الناس إلى أن يتشبهوا وأن يمتثلوا لأمر الله تبارك وتعالى ست حاجات ده حق ربنا في أي طاعة فاقعدي بقى بصي كده هو أنا كنت مخلصة في العمل ده هو أنا كنت بعمله زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمله هو أنا أجدته أتقنته هو أنا كنت حاسة بنعمة ربنا عليا قوي إنه من عليا بالنعمة دي هو أنا مقصرة قد إيه فيها هو أنا دعوت إلى الله تبارك وتعالى إن الناس تعمل الأعمال دي تفكري من خلال المعاني دي فهو ده أول حاجة في معنا محاسبة النفس بعد العمل على التقصير في حق الله الأمر الثاني محاسبة على عمل كان تركه خير من فعله يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة قعدت قيم الليلة وبعد كده فاتني صلاة الفجر أو قعدت أشتغل بالأذكار وبغيرها وفاتني طلب العلم الفرض يبقى أنا كان الأفضل ليا إن أنا كنت أقيم جزء من الليل وأنام في وقت كويس وأخد به التحصينات والأذكار اللي قبل النوم على أساس يبقى عندي وقت ليه الجسد ده للراحة إن لجسدك عليك حقه علشان ما أفوتش صلاة الفجر أو أنا ما خدتش بالأسباب اللي تعني على ذلك فابتدي أحاسب نفسي على عمل كان تركه خير من فعله شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم المؤمنين جويرية لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فده العمل الفاضل وده اللي بيقولوا عليه الذكر المضاعف فلازم نشغل نفسينا بالحاجات دي وده يبقى يكون طبعا بعد العلم وبعد استشارة أهل العلم ثالث حاجة تحسبي نفسك عليها تحسبي على أمر معتاد مباح عملتيه ليه انت كل يوم ليه بتنامي المقدار ده من النوم انت ممكن تنامي اقل العلماء المتخصصين في علم النوم في علم دلوقتي اسمه كده موجود في اوروبا بيقولوا انه الواحد ممكن لو نام قرابة الست ساعات يبقى كده كويس قوي ست ست ساعات ونص مثلا لغاية 8 ساعات والتجربة بتقول بالعكس الواحد لما بيكون واخد بأسباب الإيمان وفي حالة إيمانية كويسة ربنا بيبارك ليه في نومه وكان السلف يقولون اللهم اشفني من النوم باليسير فليه الوقت ده كله أنا يمكن قلت لكم قبل كده المعنى ده إن في أخوات بفضل الله عز وجل وكانوا معانا في المجلس الأخت بفضل الله عز وجل بتختم القرآن كل ثلاثة أيام وكل يوم استغفارها وتسبيحها و... وأذكارها بتوصل لعشر تلاف يعني تستغفر لها مثلا ألفين تلات تلاف مرة و... وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قد كذا عشر تلاف لما بصينا في عملها لقينا إيه هي بتنام أربع ساعات فعشان كده تفرق عنك انت ممكن تجري جنبيها في السباق لكن تيجي انت تنامي في الخط هي تكون عدتك هي دي أصحاب الهمم العالية انت لما تيجي تبص كده تقولي طب وانا اضيع الربح ليه اضيع راس مالي ليه راس مالي وقتي فانا عايزه اشوف كل حاجه عملتها كده ليه بتكلم وخلاص قاعده وخلاص وقت بيعدي والسلام اهو بنقتل الوقت اصل عندي حالة ملل اصل عندي مشاكل نفسية اصل مش عارف اعمل ايه في حياتي اصل انا حصل لي وجرالي بتضيعي وقتك ليه بتضيعي وقتك حتى ولو في مباحات فما بالك بقى لو وقعت في معاصي تبقى مصيبة تانية فما تضيعيش وقتك لازم تبقي صاحبة رسالة لازم تبقي صاحبة قضية عايشة لها قضيتك ان انت تبقي داعية لله تبارك وتعالى تدل الناس على الخير انت ربنا من عليكي بالحجاب عايزه كل البنات اللي تعرفيهم ويبقوا كده انت ربنا من عليكي بالصلاه عايزه كل اهلك وكل عشيرتك وكل اللي تعرفيهم يبقوا كده انت حاسه بقضيه الاسلام حاسه بان الاسلام ده عزيز قوي بتقولي زي ما كان سيدنا المقداد بن الاسود ما كان بيقول لاموتن والاسلام عزيز هو ده اخت بجد عندها همه في علو الجبال وفي رسوخها هي دي اللي بتفكر صح فتحاسب نفسها على كل حاجة حتى على الأمور المباحة طب وأنا اتكلمت كده ليه طب وأنا عملت الكلام ده ليه أنا ضيعت وقتي ليه ومن هنا نبدأ في المحاسبة العلماء بعد ما ذكروا الكلام ده ابن القيم استفاض في هذا في كتاب مدارج السالكين بعد ما قال ان المحاسبة على نوعين انا ماشي معاك اهو عشان الدرس منظم ويدخل ذهنك وتبقي فاهماه كويس قوي نقطة نقطة نقطة علشان نطبق بقى عملي بعد ما الفكرة نفسها تكون وصلت ليكي قلنا المحاسبة على نوعين محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل قلنا قبل العمل تسألي نفسك الأربع أسئلة اللي قلتهم لك وقلنا المحاسبة بعد العمل قلنا على ثلاث أنواع على التقصير على عمل كان تركه خير من فعله على أمر معتاد مباح أنت عملتيه ليه بعد كده ذكروا العلماء لما تبتدي بقى إيه هنقعد دلوقتي نعمل ورد محاسبة أول حاجة تعرفي المجالات اللي لازم تفكري في حساب نفسك عليها أول شيء الفرض والفرض يقدم على الحرام يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأول ما تفكري فكري الفروض اللي عليكي ده أنا هقول لك حاجات دلوقتي عشان أنت حاسبة أن المسألة أن الفروض اللي هي الخمس صلوات أو صيام رمضان طب استني بقى أول حاجة أنت برك بأهلك فرض اتنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كنت مستطيعة فرض أنت مقصرة في الجانب ده ولا لأ لا لا لا ده أنا مش هقول لك بقى كمان الأمر بالمعروف والدعوة والبر بالأهل ده أنا هقول لك على حاجة تانية خالص أنت لازم تاخدي بالك منها أوي خوفك من ربنا فرض وخشيتك لله في السر والعلن فرض وحيائك من ربنا فرض أنت بتستحي منه أنت بتعظميه حق التعظيم مش ربنا بيقول وربك فكبر أمره تكبير يعني تعظيم ربنا سبحانه وتعالى ربنا عظيم في قلبك لو ربنا عظيم في قلبك كيف يكون أهون الناظرين إليك فاهمة؟ فأول حاجة لازم تفكري فيها الفروض اللي عليك العلم أنت لغاية دلوقتي فرحانة بنفسك قوي ان انت لغاية دلوقتي مخلصة لك كتابين على الماشي كده وفي علم فرض عليكي من عقيدة من فقه من من انت لغاية دلوقتي ما حصلتهوش لو ما حصلتهوش انت آثمة فحاسبي نفسك على المعاني دي تاني حاجة تحاسبي نفسك بقى على المحرمات والمناهي اكتبي لستة وانا بقول اهو خطوات عملية اكتبي لستة بينك وبين نفسك ان شاء الله بالرموز بحيث محدش يبقى عارفها اللي هو مثلا انا عندي موضوع اطلاق البصر ده ولساني مش عارفة اعمل فيه ايه وفي نفس الوقت عندي مشاكل في موضوع الكبر انا عارفة من نفسي المشكلة دي انا عارفة من نفسي ان انا اول ما اعمل لي عملين ولا حاجة ابقى يعني عايزة الناس كلها تعرف عندي مشكلة في الحتة دي ابتدي اكتب بموضوعية اكتب اربع خمس ست افات جوايا عشرة وابتدي اشتغل عليها واشوف الحاجات اللي دايما بقع في ذنوب فيها عشان اقفل اسبابها كلها واتوب لربنا منها هو ده الطريقة اللي تبيها تحاسبي نفسك على المحرمات والمناهي وبعدين تحاسبي نفسك على الغفلة وانا بقى هقضيها ان شاء الله تلفزيونات وفضائيات وقعدة وخلاص هي الدنيا تسالي هي الدنيا خلقنا فيها لهو ولعب هي الدنيا كده لكن ربنا ما خلقناش فيها عشان كده إنما الحياة الدنيا لعب ولهو لكن ربنا أمرنا أن احنا ما نتلهاش بيها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر احنا ما اتخلقناش غفلة عشان نعيش الغفلة ولا اتخلقنا سدى فتحاسبي نفسك قد ايه من وقتك بيضيع وانا هقول لك على تجربة عملية جميلة قوي في الموضوع ده قالها بعض مشايخنا بيقولوا ايه عارفة ان دلوقتي اجهزة ال MP3 بعضها بتاخد حوالي 8 ساعات واحد شاب عمل الفكرة دي وعجبتني جدا شغل ال MP3 ده طول الوقت في يومه لمدة 8 ساعات مشغله بيسجل لنفسه بيتكلم بيقول ايه فبدأ يشوف بعد ما سجل الثمان ساعات قعد ومسك ورقة وقلم وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبدأ يشوف هو الكلام اللي اتكلمه ايه منه اللي ينفعه عند ربنا وايه الكلام الفارغ اللي ملوش لازمة لغو وهو متذكر لقول الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وبص على كلام حس ان ده يغضب عنه الرحمن وتذكر هنا ان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كفى بنفسك اليوم عليك حسيب ايه رأيكم لو الواحد يقوم بتجربة زي كده انه يشوف كده يسجل لنفسه اخطائه او انت تكلفي اخت ليكي تكون قريبة منك قوي وانت في مجلس زي المجلس اللي احنا فيه ده فدايما هي بتبقى ليها مثلا يعني تعليقات كده عليكي بالعكس انا محتاجة حد يبصرني بعيوبي فممكن تقولي لها ممكن لو لاحظت عليا اي حاجة اكتبيها لي ونتناقش فيها حتى لو طلعت فيكي عيوب الدنيا خير على الاقل انا اللي هستفيد مش هي فتبتدي تقول لي انا بلاحظ عليكي يعني يعني حتة كده نرجسية تحب انت اللي تاخدي الجو تحب انت اللي تتكلمي تحب انت اللي تعملي ولاحظت ان النهاردة وانت بتتكلمي جبتي سيرة الاخت فلانة وما كانش صح ان انت تقولي كذا واتكلمتي عن علانة وما برضو كذا وحسيت ان انت برضو عندك حتة كده تذبذب تبتدي تقولك شوية العيوب دي فتبصرك بعيبك فيكون ده سبب من الاسباب ان انت تعرفي تحط ايدك على العيب وتعرفي تحاسبي نفسك عليه عشان تعرفي تاخدي القرار في التخلص من الآفة دي الطريقة دي اللي هي كانت ايه ان انا احاسب نفسي قالوا على الفرض على المحرم على الغفلة قالوا في طريقة تانية ممكن احاسب بيها نفسي احاسب نفسي على الاعضاء يعني اللي هو ايه ابتدي ابص كده لنفسي وابتدي اقول يا ترى ايدي دي هتمسك الكتاب ان شاء الله باليمين ويا ترى الايد دي اللي اتمدت للحرام ده يا ترى ربنا سبحانه وتعالى هيتوب علينا ولا لا أبص على إيدي وافتكر ذنوب إيدي وأبص على لساني وأتأمل كده لساني ده هيوردني المهالك وأعمل زي ما كان سيدنا أبو بكر ما كان بيمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك هذا الذي أوردني الموارد أفكر في أعضائي كده كل حاجة منها يا ترى هتشهد لي ولا تشهد عليا فدي طريقة أخرى علشان أحاسب نفسي على أعمالي بشكل عام الوصايا المهمة قوي للمحاسبة واحد كوني دقيقة في كل تصرفاتك اتصوري القصة الجميلة دي أمنا عائشة بتحكي أن سيدنا أبو بكر لما كان في النزع الأخير في سكرات الموت قال لها قال لأمنا عائشة ما أحد من الناس أحب إلي من عمر فيها حاجة دي ثم قال كيف قلت هو أنا قلت لك إيه قلت ما أحد من الناس أحب فقال لا أحد أعز علي من عمر استدر لا هو النبي صلى الله عليه وسلم في قلبي أحد وبعدين ما ينفعش أديها الإطلاق كده فبدأ يغير كلمة أحب الأعز حاسب نفسه وهو في سكرات الموت إنه ما ينطقش كلمة غلط بدل ما قال أحب غيرها وخلاها أعز عشان تبقى كلمة صحيحة صواب حتى لا يحاسب عليها طبعا انا مش بقول لك ان انت تبقي سيدنا ابو بكر بس على الاقل تبقي واخده بالك هو انا ليه قلت الكلمه دي الكلمه دي هتنفعني في ايه هو انا ليه دخلت في الموضوع ده من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه فتبقي دقيقه في كل تصرفاتك وكوني هدف تحيين من اجله يعني ايه الحته اللي انا قلت لك فيها انك يبقى لك رساله الحسن البصري يقول المؤمن يفجأه الشيء يعجبه مره واحده كده بصيتي لقيتي واحدة داخلة عليكي وما شاء الله لابسة يعني لبس ما فيش أحلى من كده وانت بتحبي الألوان دي جدا وبتحبي التفصيلة دي قوي وبتحبي الماركة دي جدا جبت منين الفستان ده يفجأه الشيء يعجبه فيقول والله إنك لتعجبني وإنك من حاجتي أنا فعلا كان نفسي أجيب زي ده ولكن هيهات حيل بيني وبينك ويقع منه الشيء فيرجع إلى نفسي فيقول ماذا أردت بهذا ولما يعمل حاجة يبتدي أنت عملت كده ليه ولما يبقى في حاجة قدامه يبتدي يقول لا لا لا ما أنا لازم أقول لنفسي لا وأنا كل حاجة تهفو إليها نفسي أعملها أربي أولادي كده عايز إيه عايز كذا خد يا حبيبي وأنت خد أبتدي أربيه على أنه كل متطلباته مجابة يطلع الولد مدلل ويطلع الولد للأسف الشديد شخصيته مشوهة زي ما للأسف الشديد أثر من أثار التربية السيئة اللي حصلت لينا وأهالينا يعني ناس طيبين وما كانوش يعرفوا الحاجات دي لكن أهل العلم بيقولوا كده اتنشأت كل واحدة منكم على إنها لما تقول يا والدي يا والدتي عايزة كذا سمعا وطاعة اوعي بس اللي نفسك فيه يا حبيبتي أديهولك الكلام ده خلى عندكم آفات للأسف الشديد فبقى في نوع من الدلال ونوع من دنو الهمة للأسف فبعد كده لما بتيجي تؤمروا بعظائم الأمور ما بتقدروش علشان المعنى ده لأن دايما انت كل متطلبات النفس اديتها لها وده يفسد عليك حياتك لأن ده عكس اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة لأن ده عكس تماما مجاهدة النفس وترويض النفس ومحاسبة النفس طالما بتديها بتديها يبقى للأسف الشديد مش هتعرفي تقفي قدامها ودايما هي اللي هتغلبك افهمي المعنى ده بالله عليكي أنا بزعل لما أخوات يكونوا معانا ويحضروا دروس ويسمعوا كلام وتعرف ونقول هكذا تكون الأخوات ونقول الأخت لازم تلبس كذا وما تعملش كذا وبعدها بدرسين ثلاثة تعمل كل المخالفات اللي احنا قلنا عليها يبقى ايه ده انت بتلعبي بدينك انت جاية عشان ايه وتسمع تسمع الحكم الشرعي في الموضوع الفلاني وعارفاه وممكن تقول لواحدة صاحبتها الحكم كذا وللأسف الشديد ما تطبقوش على نفسيها انت فين انت مش هتفوقي لنفسك انت فاهمة ان الامور هتمشي كده انت مش خايفة من رب مطلع عليكي يعاقبك بعد ما اقام عليك الحجة اتقي الله في نفسك اتقي الله في نفسك ولما تيجي تسأل اصلها متعودة على كده اللي كانت بتهفو ليها نفسها تعمله نقول للأخوات يا أخوات وقرن في بيوتكن يخرجوا ويضحكوا نقول لهم يا أختاه الحياة أين أنت منه ما ينفعش تلبسي كذا قدام أختك فلانة تقول هو إحنا هنطبق كلام الشيخ هاني ولا إيه لا حول ولا قوة إلا بالله هو أنا كنت بقول الكلام ده كله عشان خاطر إيه علشان خاطر احنا عايشين التشدد والمش عارف ايه وايه وانا اصلا بكئبك وبجيب لك مشكلة وبعيشك الضنك والله ابدا هو يستحيل أن يكون الأمر كذلك والواحد لما يجد شيء من اليسر بيبقى عايز يأمر به الناس لكن أنت عشان هواكي في ده فدايما بترضخي الهواكي لأنك ما تعلمتيش تقولي لنفسك لا وما تربيتيش على أنك أصلا اللي تهفو إليه نفسك يتقلك عليه لا افهمي المعنى ده بالله عليكي واتقي الله في نفسك عايزك تذكري نفسك أنك مش هينفعك عند ربنا لا اسمك ولا شكلك ولا مركزك الاجتماعي ولا جاهك ولا مالك ولا جمالك مش هينفعك عند ربك شيء من ده كله انت مين انت غلبانة قوي والله حتى لو ملكة كنوز الدنيا انت ضعيفة قوي والله حتى ولو كنت قدام الناس بتعملي نفسك ان انت يعني اللي مفيش قدك ولا بعدك انت غلبانة سيدنا أنس بيقول سمعت سيدنا عمر رضي الله عنه يوما وقد خرج وخرجت معه حتى دخل حائط دخل بستان وقعد فيه فسمعته يقول يا أمير المؤمنين بيضحك على نفسه زي ما الواحد كده يقعد مع نفسه ويبتدي يقول آه انت الشيخ بقى انت بقى اللي كذا ويلي وويلا أمي وأبي إن لم يرحمني ربي ويقعد كده انت بقى بينك وبين نفسك أنا بقى المنتقبة أنا بقى المحجبة أنا بقى اللي الناس بتقول عليا المؤدبة أنا اللي الناس بتقول وتسوي يشوفوني وأنا بعمل الذنب الفلاني لو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس فقعد يقول أمير المؤمنين باخن باخن والله لتتقين الله أو ليعذبنك قولي كده لنفسك والله لأتقين الله أو ليعذبني عذابا شديدا أنا بقى مش هختشي من ربنا أنا لغاية أنت سايبة نفسي كده والله لتتقين الله أو ليعذبنك ذكري نفسك بملف الذنوب والعيوب اللي اتفقنا أنه يتكتب قال مالك بن دينار رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا مش أنت اللي عملتي كذا جاية دلوقتي تتكلمي على الأخت فلانة يا أختي شوفي نفسك بالله عليكي شوفي عيبك اشغلي نفسك بعيوبك ثم ذمها وخطمها وألزمها كتاب الله هو ده حساب النفس اوعي تهملي نفسك لأنك لما بتهملي نفسك بيبقى ده علامة الغرور تلاقي اللي مغرورة بشيء من العلم حصلته مغرورة بالنقاب ولا بخمار مغرورة بدرس أو درسين فتترك محاسبة نفسها ليه؟ لأنها حسب أنها ممن يحسنون صنعة كل شوية تقول لك أنا عندي أورادي والتانية تقول لك أنا مخلصة معهد مش عارف إيه والتالتة تقول لك الحمد لله شغالين ومقطعين نفسنا في الدعوة ومن هنا يطلع علينا بقى الأخت مفتية الديار حفظها الله والأخت اللي جل التزامها كان نقاب والأخت اللي من ساعة ما عرفت طريق ربنا وهي ما بتتقدمش حاجة وفاهمة نفسها انها بقت حاجة لان الناس بيعاملوها في وفق المظهر والأخت اللي تتفتن بسرعة بالزوج من أول فترة العقد واللي بتنشغل بشهواتها عن محاسبة نفسها يا أختاه أسألك بالله اتعلمتي ايه انت اتعلمتي حاجة طيب عملتي بيها ايه انت قمت لله بحقه فيها انت بلغتيها انت زدت علما الاخت اللي لسه ما اتعلمتش هتعيشي كده ماشية في الضلمة لامتى هتتعبدي ربك بالجهل امتى هتزيلي الجهل ده عن نفسك امتى هتتعرفي على ربك امتى هتديني لله بالدين الحقيقي بالدين الصحيح انت لازم تفهمي ده ولازم تعرفي ده ولازم لما تشوفي تقصيرك تعاقبي نفسك على تقصيرك في جنب الله شوفي سيدنا عمر بن الخطاب مرة فاتته صلاة العصر في جماعة فتصدق بأرض قيمتها 200 ألف درهم ابن عمر رضي الله عنه كانت إذا فاتته صلاة في جماعة أحيا تلك الليلة كلها وفاتت ابن أبي ربيعة ركعتا سنة الفجر السنة الخفيفة فأعتق رقبة قالت امرأة مسروق ما كان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة يوبخ نفسه بيوبخ نفسه أمنا عائشة تقعد تصلي وقت الضحى كله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم وتبكي تعاقب نفسها وتحاسب نفسها وتلزم نفسها طاعة ربها يا أختاه بالله عليكي أقفي وقفة مع نفسك واطلعي على عيبك لأنك لما هتحاسبي نفسك المحاسبة دي هتبتدي تعرفي أنت مين وتعرفي هو مين فلما هتعرفي أنت مين هتخافي تقابلي ربنا بالحال ده لما تطلعي على عيوبك وتكتشفي أشياء يمكن ما كانتش تخطر لك على بال فهتبتدي تكرهي النفس دي في الله كان يونس بن عبيد يقول إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة بصي لما الواحد يقعد مع نفسه كده يقول أنا ولا قوام ولا صوام ولا بذكر الرحمن ذكر الذاكرين الله كثيرا ولا عندي العلم الكافي وفرحان بس بكلمتين قلتهم ولا كلمتين اتعلمتهم يقعد كده يبص على الحاجات اللي فايتاه عشان يستدركها عشان يعرف انه لازم يتقدم الخطوة اللي ربنا لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر وفي نفس الوقت يشوف ذنوبه وعيوبه دي فيخاف من رب يعلم ما توسوس النفس به وهو أقرب إلينا وهو سبحانه وتعالى القريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب بالله الآية دي تزلزلك لو فهمتيها اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم يا نهار ربنا عالم اللي جوايا ايه الوساوس الهواجس الخطرات السيئة ربنا يعلم اللي جوايا ايه وشوف يقول ايه اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم يعلم ما في انفسكم فاحذروه بيقول لك خافي مني بيقول لك اختشي من رب مطلع عليكي بيقولك افهمي افهمي الأمر افهمي القضية افهمي المصير حاسبي نفسك وحسبي على نفسك حاسبي نفسك وحسبي على نفسك إنه الحساب يبقى مر وعسير قلنا إزاي نعرف نفسينا وإزاي نحاسبها وحيبقى إزاي نروضها وأظن الكلام يعني طال لأن قضية المحاسبة قضية خطيرة فإن شاء الله تبارك وتعالى نستكملها في لقاء قادم عن ترويض النفس بس بالله وصيتي في ختام هذا المجلس بالله قبل ما تفكري في أي حاجة دلوقتي هتطلعي لها اقعدي مع نفسك وطلعي ورقة وقلم أو إن شاء الله تكتبيها على موبايلك وخدي قرار اكتبي عيب تعهدي ربنا إنك هتتخلصي منه واكتبي عمل تحلفي على نفسك انك ان شاء الله خلال الاسبوع ده هتطبقيه هتبقى وقفة محاسبة حقيقية هيبقى قرار شجاع كفاية بقى كده حرمان وكفاية بعد وكفاية غفلة بالله عليكي بالله عليكي هقولها لك تاني حسبي نفسك وحسبي على نفسك أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يؤتي أنفسنا تقواها ويزكها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم